بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدينا مع بعض رحلة التغيير في ال lifestyle والنهاردة هنبتدي ناخد خطوات لقدام في خطوات التغيير بيقولوا في حاجة اسمها مثلث التغيير عشان الإنسان مننا يبتدي يتغير فعلا ويتغير أسلوب حياته ويبتدي فعلا ياخد طريقه لربنا سبحانه وتعالى هو محتاج إلى ثلاث حاجات الحاجة الأولانية إن هو يتعرف على نفسه على سلبياته على إيجابياته ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بطبيعة نفسينا ربنا وصف النفس البشرية بأنها بتبقى على أشكال مختلفة ثلاث حاجات أساسية بتبقى أمارة وبتبقى لوامة وبتبقى مطمئنة وممكن في وقت واحد نتشكل بالثلاث حاجات دول الأصل فيها إنها أمارة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة يوسف لما قالت امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فالأصل إنها أمارة وفي وقت بتبقى لوامة والغالب أنها تلوم الإنسان إما على فعل الخير أو على فعل الشر ودي هتبقى اللوامة المذمومة لأنه العلماء بيقولوا النفس اللوامة إما بتبقى على الخير فبتلومه على اساس ان هو الانسان ما قامش بالخير اللي كان ينبغي انه يفعله او بتلومه انه ما عملش الشر اللي كانت بتأذه عليه وبتبقى في النهاية النفس المطمئنة اللي قلنا عليها في سورة الفجر لما ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية اصل الاصول ان احنا نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى وعشان نتعرف على ربنا لازم نتعرف على نفسنا قالوا من عرف نفسه عرف ربه طيب تعالوا نشوف النفس دي بتبقى ايه متطلباتها ايه احوالها شوفوا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشمس اقسم بثمان حاجات عدوا معايا ها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس ثمان حاجات ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إيه ده ده موضوع احنا مش واخدين بالنا منه ان كل البني ادمين من اتقى الاتقياء لاشقى الاشقياء عندهم استعداد لحاجتين اما استعداد مش للعصيان استعداد للفجور انه يتعدى كل الخطوط الحمراء او انه يبقى عنده استعداد الى منزلة الكرامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم عشان كده قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ما قالش فألز... ف... ألهمها طاعتها وعصيانها لا لا فجورها وتقواها كلنا عندنا استعداد لهذا وذاك لكن قال بقى قد أفلح من زكاها عايزين نتغير يبقى لازم نهتم بالقضية دي المحورية جدا اللي اسمها قضية تزكية النفس كلنا فينا عيوب عايز حضراتكم تتأملوا اللفظ ده في القرآن لفظ الإنسان لفظ الإنسان جه في القرآن 56 مرة لفظ الإنسان تخيلوا بقى في المفصل عارفين المفصل من أول سورة قاف لغاية آخر المصحف ورد لفظ الإنسان فيها 27 مرة نص تقريبا المواطن اللي ورد فيها لفظ الإنسان جه في المفصل إيه الفايدة؟ ما هو المفصل ده تقريبا جله من القرآن المكي يعني من البداية القرآن بينزل بيعرفنا على طبيعة النفس البشرية جه وصف الإنسان بعدة صفات في القرآن أول حاجة تبصوا كده واحنا ماشيين بترتيب المصحف تلاقي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه وخلق الإنسان ضعيفا ده في سورة النساء فاحنا طبيعتنا ايه طبيعه انفسنا ايه احنا ضعاف وفي الحديث انه لما خلق ادم طاف حوله ابليس فراى ان له جوف عرف انه ليه جوف داخله يبقى هيحتاج يتملي هيحتاج يشرب هيحتاج ياكل هيحتاج احتياجات حيويه اساسيه فعرف انه خلق لن يتمالك عرف انه هو فين نقطه ضعف البشر كلهم في احتياجاتهم دي عشان كده ضعيف فضعف الانسان في احتياجاته وبالذات لما بتبقى احتياجات تمس الشهوات عشان كده ابن عباس كان بيقول وخلق الانسان ضعيفا ضعف الرجل في ميله للمراه وضعف المراه في ميلها للرجل دي طبيعتنا الانسان خلق وربنا سبحانه وتعالى وصفه في القران بانه الصفه الثانيه هتلاقوها في سوره هود بانه يئوس كفور كان سيدنا ابن مسعود لما يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك النبي بيقول التشاؤم ده من الشركيات كان يقول ابن مسعود وما منا وإلا يعني وما منا وإلا ويصيبه شيء من الإحباط ويصيبه شيء من التشاؤم لأنها طبيعة بشرية إنه سرعة اليأس مفيش فايدة وهعمل ايه ما هي ملطشه معايا كده وكده فتلاقي الانسان بطبيعته عنده ميل الى الياس الحاجه الثالثه ودي بقى من اكتر الصفات اللي ذكرت في القران عن الانسان قل الانسان ما اكفره ما اكفره ان الانسان في حته الشكر بيبقى قليل من عباد الله الشكور وقليل من عباد الشكور في حته كفران النعمه وبالتالي لما هتتعرف على كده هتبقى انت فاهم نفسك وهتبقى انت فاهمه نفسك عندنا المشاكل دي وطلب مننا في الدنيا دي ان احنا نتخلص من هذه الصفات ولو تخلصنا من هذه الصفات تزكينا نغير اسلوب حياتنا كلها الصفه الثالثه هي صفه الكفران كفور الصفه الرابعه صفه الظلم ودي وردت في سورة إبراهيم لما ربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فمرة وصف بأنه كفور ومرة وصف بأنه كفار قلنا دي أكتر صفة واردة وإنه ظلوم عشان كده المتنبي كان بيقول والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمي وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا لما نيجي نخرج من البيت ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى بألا نظلم ولا نظلم عشان كده ربي اعوذ بك ان اذل او اذل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي فطبيعتنا كده بنظلم نفسينا وبنظلم غيرنا طبيعة النفس البشرية وصف في سورة الإسراء بأنه عجول الانسان عايز بسرعه ينال احتياجاته ولما بالذات بقى نوعيه من البشر كده هنتعرف عليهم نوعيه من شخصيات الناس بتبقى عندهم المساله دي الريتم السريع قوي واحنا كمان في زمن كله كده عايز يخلص عايز يخلص عايز بسرعه يوصل لاحتياجاته فعجول الانسان ربنا قال خلق الانسان من عجل وصف ايضا في سوره الاسراء بانه قتور بخيل يمسك ايده لما يبقى معاه يبقى عايز دايما يتملك الشيء ويبقى ماسكه في ايده ويبقى حاسس طبعا بانه لو معاه فلوس كتير معاه الحاجات اللي هي من حطام الدنيا الفاني دي بس هو بيشعر من خلالها بانه ده عز الانسان فبالتالي يبخل قتور ووصف في سورة الكهف بانه وكان الانسان اكثر شيء ايه جدلا يجادل وشوفوا كده في الخلافات الأسرية مثلا تشوفوا الراجل ومراته والحوارات اللي جوه البيت تلاقي كله بيجادل كله بيجادل لما يجوا يستشيرونا ونيجي نقول بقى ها ايه المشكلة هنا والمشكلة هنا تسمع بقى كل واحد بيجادل ازاي وكل واحد بيحاول انه يفرض رأيه بطريقته ازاي وشايف ان وجهة نظره هي اللي صح ويريد انها هي اللي تتقال عليها هي دي الرؤية الصواب هو او هي هو الانسان بطبعه كده جدول وصف كذلك بانه جهول ودي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها الانسان في اخر سوره الاحزاب انه كان ظلوما جهولا فحتة العلم والفهم عشان كده تلاقي ربنا يقول كتير في القرآن ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أكثر الناس لا تفهم هي في الدنيا دي ليه هي المطلوب منها إيه فالدنيا سرقانة للأسف الشديد وواخدانة كده في وشها وكل واحد عايش في هذه الدنيا في حيرة حيران في الأرض له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا فجهول ووصف كذلك فصولة فصلت بأنه قنوط وهنا درجة أخرى من درجات اليأس يعني توصف بأنه يئوس وتوصف بأنه قنوط ووصف الإنسان في سورة المعارج ربنا قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وده بقى داء البشر النهاردة اللي هي مسألة القلق هلوع أول ما النهاردة تسمع بقى في انتشار أوبئة وفي انتشار أمراض وفي وفي كله مقلق كل الحالات النفسية اللي بتسمعوا عنها دي والأمور اللي بقت منتشرة انتشار النار في الهشيم بسبب شدة المخاوف لأنها طبيعة بشرية عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ادانا الروشتة في سورة المعارج ازاي نتخلص من هذا القلق فقال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فالإنسان بطبعه قلوق عنده حالة الايه حالة الهلع دي ووصف بأنه كنود وهنا بقى سورة العاديات والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرن به نقع فوسطن به جمع إن الإنسان لربه لكنود يعني الأسف ربنا بيقيم عليه النعمة ويقيم عليه الحجة ويعرف ابن آدم وينكر إنما الخيل اللي ربنا ضرب بها المثل في العاديات بتمتثل لأمر سيدها فتعدو ضبحا يعني لغايه ما بتنهج من كتر ما هي بتقوم برسالتها وبوظيفتها على اكمل وجه والعاديات ضبحا فالموريات قدحا وهي بتجري فبتعمل الشرر ده في الارض فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا وصلت للمكان المطلوب منها وادت رسالتها انما ابن ادم مش عارف رسالته فمش عارف يعيش اسلوب حياه المؤمنين اللي احنا بندور عليه كلنا في هذا البرنامج ال lifestyle ده عايزين نوصل ان احنا نبقى على اسلوب حياة الصحابة اسلوب حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل الناس ازاي نبقى على ده الحال نبقى لازم اول حاجة اتعرف بيها على طبيعة نفسي اعرف مشاكلي فين اعرف سلبياتي فين اعرف ايجابياتي فين لو حطيت ايديا على المعنى ده يبقى دي اول خطوة من خطوات التغيير فاصل ونواصل ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة القيامة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره الإنسان مننا هو اللي عايش مع نفسه ال 24 ساعة في اليوم المفترض ان احنا أدرى الناس بأحوالنا لكن علماء النفس واللي بيتكلموا في الإنسانيات بيتكلموا على انه ليه الانسان مننا ما بيسعاش الى تغيير فعلا الصفات السلبية اللي فيه عشان في حاجة اسمها الحيل الدفاعية كلنا لما بنتواجه بمشاكلنا بنعمل شوية حيل كده علشان ما نتحطش قدام نفسينا ونتكشف قدام نفسينا بالشكل ده لانه حاجة من اتنين لما اجي اقول ايوه انا فعلا عصبي مثلا ايوه بس اعمل ايه ما هو الناس اللي بتعصبني فانا مش عايز اعترف بده ليه علشان بعد كده الناس هتبتدي تلومني ها انت بقى اللي عصبي وانت اللي كذا وانت كذا ايوه انا عارف ان انا بضيع وقت بس اعمل ايه ما هي الدنيا ملهاش طعم ولا لون ولا رائحه فدايما انا عندي المسوغات عشان كده بيقولوا بقى ايه الحيل دي في ناس بتستخدم الاسلوب التبريري والتسويغي ده اللي هو يعني كل حاجه عنده ليها مسوغ اي غلطه بيعملها في حياته لازم يقول لك بعدها ولازم هي تقول لك بعدها علشان حصل جرى والشر بره وبعيد يعني انا ماليش دعوه والله هو الدنيا هي اللي وحشه فانا مضطر اتعامل كده انما انا لا انا مش وحش ولا حاجه انا كويس وحد تاني بيستخدم اسلوب الانكار اللي هو لما حد يواجهه بمشكلته يبتدي لا لا لا انت اصلا آه، بتحقد عليا انت اصلا بتقول لي الكلام ده علشان انت بتحسدني انت كذا انت كذا فبينكر فبيستخدم الاسلوب ده اي رساله توصل له المفروض تكون فيها نصيحه يبتدي يتململ منها ويبقى مش عايز يصدقها فحيله تانية بعد التسويغ يبقى عنده انكار في بقى طريقة شيطانية الشيطان بيلعبها مع النفس البشرية ويخلينا يقنعنا بالأمور دي فيخللنا الأمور الحلوة تتقلب إلى أمور وحشة والأمور الوحشة تبقى حلوة عارفين الشغل بقى إيه الإعلام الأصفر اللي هو مثلا الت- السنة وإن الإنسان يبقى على هدي خير البرية يبقى اسمه تشدد ويبقى اسمه تطرف ويبقى اسمه إرهاب وكباب واخدين بالكم الدنيا تبقى ماشية بالطريقة دي طب والحاجة بقى اللي هي أصلا وحشة وحاجة فجور أصلا يطلع اسمه فن وتطلع الخمر تبقى اسمها مشروبات روحية وتبقى إيه دي رسالة بنقدمها للدنيا كلها نلعب في القصة دي علشان الحاجة اللي المفترض ان احنا نقول دي سيئة ودي المفروض الانسان مننا يتوب منها ويبعد عنها نبتدي نحسن القبيح ونقبح الحسن في ناس بقى تانية خالص وده بيبتلى بيه المتدينين اللي هي حيلة اسمها التقمص اللي هو عاش في الدور عاش بقى ان هو انسان ملتزم وبتاع ربنا وان هي اول ما لبست حجاب وخمار ونقاب بقت خلاص من اولياء الله الصالحين ومن امهات المؤمنين وعايشه الدور تماما وعايزه بقى الناس تعاملها باسلوب ان هي طالبه العلم اللي حافظه مش عارف قد ايه من القران واللي خدت اجازه في كذا وهو اللي بقى خلاص بقى احسن من الناس طبعا طالما تسنن وبقى لحيته كده وبقى لابس كده وبقى يقول جزاك الله خيرا والجو ده فيعيش حيله اسمها التقمص فلما تيجي تقول له انت عندك مشاكل انت لازم تاخد بالك انه ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فطبعا لا انا احسن انا انا شايف نفسي انا الملتزم وانا الحمد لله يعني اللي بحاول اطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم والناس دي كلها ضايعة فبالتالي يحس بقى بانه شيء ومن هنا يتسلل اليه داء الكبر شوفوا الشيطان بيلعب معانا لعب ازاي وشوفوا النفس البشريه اللي اماره بالسوء بتلعب معانا ازاي فلما اجي اقول لحضرتك واقول لحضرتك بل الانسان على نفسه بصيره عايزين نبتدي رحله التغيير يا جماعه عايزين نغير اسلوب حياتنا ده عايزين نعمل حاجه دايما نصطدم بافات النفس البشريه لو انا معترف بالمشكله هيبقى ده حل كبير قوي عشان ابتدي رحله التغيير عشان كده هم بيقولوا عشان ابتدي اعمل الكلام ده بعدي على ست مراحل بعدي على ست مراحل المرحله الاولانيه اللي هي مرحله الاسقاطات الاسقاطات دي اللي هو ايه لما اجي اقول لك هو مين اللي عنده ظلم هو ربنا بيوصف الانسان بانه ظلوم تقول لي الظلم سين وصاد وعين ولام وميم الظلم هنا والظلم هنا والظلم هنا وانت لا تظلم طب بص الصحابه عشان نعرف الفرق في اسلوب حياتنا من اسلوب حياه الصحابه لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون قال الصحابه واينا لم يظلم نفسه بصوا الفرق الفرق ان هو عمل ما عملش الاسقاط ما قالش لا المشكله مش فيا المشكله في اي حد تاني هو ده ال- والدي هو اللي ظلمني رباني غلط آه، والدتي هي اللي كانت بتتعامل معايا معامله سيئه مراتي هي المشكله آه، جوزي هو المشكله المجتمع هو المشكله البلد هي المشكله ما عملوش كده قالوا ايه بقى واينا لم يظلم نفسه فبالتالي النبي بعد كده صلى الله عليه وسلم صحح لهم المفهوم وقال لهم المقصود بالظلم هنا هو الشرك ان الشرك لظلم عظيم يبقى اول مرحله بتبقى مرحله الاسقاطات اللي هي مرحله بتبقى فيها الحيل النفسيه دي بتيجي بعد كده بقى لا انا كل شويه فعليا باخفق بافشل آه، واحد كل ما يقدم على زواج او خطوبه او او بتفشل كل ما يقدم في شغلانه ما بيقعدش فيها وبيفشل كل ما بيحاول ان هو يتكسب من مصادر مختلفه مش نافع الدنيا كده ماشيه غلط خالص دقه بقى يبقى انا عندي مشكله فيبتدي من كتر بقى ما شاف من مشاكل النفس البشريه دي يبتدي يبقى عنده مرحله بيسموها مرحله الاستعداد اه انا بقى بعد الاسقاطات انا بدات احس ان انا اه لا انا عندي مشكله هنا بقى بتيجي مرحله الاعتراف بالمشكله ابتدي اعترف بالمشكله واقول الكلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم اللي معلمه لنا في سيد الاستغفار واقول ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي انا عندي مشاكل بس بشرط عشان في شخصيات عاطفيه هي بتجلد ذاتها لوحدها فاول ما اقول لها انت عندك مشكله وانت عندك مشكله تقول لي ايوه ايوه المشاكل كلها فيا انا انا عارفه ان كلي على بعضي مش نافع انا العيوب اصلا كلها فيا لا يا فندم مش كده مفيش حد كده كلنا نفسنا فيها فجور وفيها تقوى اتفقنا على الكلام ده مفيش حد من اتقى الاتقياء لاشقى الاشقياء قلنا ما عندوش الحاجات دي فيبقى كلنا لازم نبتدي نحط ايدينا على مشاكلنا وعشان كده عايز حضراتكم دايما ما تنسوش الكتالوج ده قدام عينيكم دايما احنا ماشيين بيه وقلنا عليه قبل كده ان انا دايما ماشي بخمس ايجابيات وخمس سلبيات ليه للخمسه والخمسه عشان لما يجي الشيطان يقول لي انت مش نافع ويقول لي المعنى بقى اللي هو ربنا وصفه لما قال وكان الشيطان للانسان خذوله اهمد اهمد انت مش نافع اصلا فيجيب لي احباط اقول لا الحمد لله ربنا كرمني بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ولما يجي الشيطان بقى ينفخني قوي ويقول لي هو فيه زيك ده اصلا انت كل الخير فيك ده انت وانت وانت وانت وانت اروح مطلع له الخمس سلبيات واقول له بس انا فيها مشاكل في واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وكلنا بيرصد الامور دي لو حطينا كده شوية اسئلة سريعة عشان فعلا نعترف ونوصل للمرحلة التانية دي واحنا فعلا عندنا اعتراف بمشاكلنا وحاطين ايدينا عليها لما اجي اقول لحضرتك واقول لحضرتك يلا كده في البرامج الايمانية حضرتك الخمس صلوات في اوقاتها بفضل الله عز وجل اللهم لك الحمد حضرتك بتصلي السنن بتاعتها اللهم لك الحمد حضرتك بتصوم على الاقل يومين في الاسبوع حضرتك بتقيم جزء من الليل حضرتك ليك ورد من القران وردك من القران في زياده ولا هو محلك سر يعني حضرتك بتختم القران كل شهر او بتختم القران الصحابه او غالب السلف كانوا بيختموا القران كل اسبوع ايه ده ايه ده ايه ده, إيه ده؟ لا انا مفيش في المواضيع دي خالص طيب احنا عندنا مشاكل بقى يبقى احنا ما كنا بنتكلم على اسلوب حياه ايماني يبقى احنا عندنا مشاكل تعالى شوف حياتك اللي انت عايشها النهارده حضرتك كل يوم الحمد لله بتزيد مهاراتك حضرتك في موضوع التكسب انت النهارده نافع في الدنيا دي ففاهم دنيا كويس وعارف تجيب لقمه عيشك بشكل كويس وعارف تفتح وتدير بيتك بشكل كويس حضرتك النهارده زوجه مثاليه وتحسن التباعل لزوجك وفاهمه ومحتسبه ولا انت عندك مشاكل مع زوجك وفيه طريقتك في التعامل معاه حضرتك مربيه لاولادك على ما ينبغي حضرتك النهارده محفظه اولادك قران قد ايه معرفانهم دينهم بشكل عامل ازاي لما هنبتدي نتحط قدام الامور دي كلها هنبص بقى اه لا لا انا عندنا مشاكل طب خلاص طالما عندنا مشاكل نعترف بيها طب يعني ولما هعترف بيها كده ايه الحل الحل بقى يبدا من هنا ان انا لو انا في مرحله الاعتراف انا شايفه هو مجرد نزل برد ولا كورونا لا خدوا بالكم ها لو الواحد عنده شويه آه شويه برد آه شويه برد دول خفاف طب لو قلبت كورونا وقلبت والعياذ بالله التهابات رئويه وجلطات هتبقى ايه لا لا لا لا لا الشر بره بعيد آه الله ولا فالك ما تجيبش السيره دي اصلا خالص ايوه انا بتكلم فيها ليه لان فرق شاسع ما بين ان الانسان حاسس انه عنده شويه صداع وعادي يعني ياخد له اسبرين وما بين ان هو شايف ان دي ممكن تكون اعراض ورم والعياذ بالله كانسر حاجه صعبه قوي لما احس بخطر المشكله هبقى عايز ان انا اسعى في تغيير الحال ده صح كده لو الدكتور جاب الوان وقال لك اعمل لي رسم قلب لا لا طب قلب ايه يا دكتور ده انا نغزه خفيفه كده ليه قلب هو حضرتك شاكك في حاجه هو ده انا كنت حاسس انه شويه برد بس يعني ايه الموضوع لا لا, لا اعمل لي بس رسم قلب عشان اتاكد ساعتها هيبقى حالك مختلف وهتبقى حالتك مختلفة هو ده بقى اللي احنا عايزين نحسه نحس ان احنا عندنا مشاكل ما ينفعش نسكت عليها فلما في المرحلة التانية دي هبتدي في مرحلة الاعتراف بالمشكلة هبتدي يبقى عندي قلنا الاستعدادات ها يبتدي بقى اخد الخطوات وتتولد عندي الرغبه في التغيير فتيجي في المرحله الثالثه الرغبه بقى انا عايز اتغير يا جماعه لا بجد مش هينفع كده واحد عايز يخس يو بقى والستات نفس القصه اعرف حد جه فعلا جات لي في استشاره من الاستشارات فواحده كانت آه، وزنها تقيل جدا وعندها مشاكل سمنه و- وجوزها بيسافر ع- في سفر خارج مصر وقت طويل و قال لها اقسم بالله العظيم لو رجعت ولقيتك بالوزن ده والله لاكون متجوز عليكي طبعا بقت الوزن المثالي في خلال سنه ليه لان في مشكله والمشكله دي فعلا حست بخطرها وهتهدد حياتها الزوجيه ففي الحال خدت القرار لو انا حاسس بالمشكله فعلا وبدات احس ان انا لا لا انا لازم اخد خطوات تغييريه في حياتي هتيجي المرحله اللي هي بقى خلاص انا وصلت في المرحله الثالثه ان انا عايز اتغير بقت عندي الرغبه طيب هتيجي بقى المرحله الرابعه ودي بقى هنفرد لها الحلقه الجايه كلها اللي هو ازاي فعلا اخطط بشكل صحيح لموضوع التغيير لان مش هينفع باي حال من الاحوال انا خلاص انا مشحون جدا عارفين احنا كده في دخله رمضان ايوه لنرين الله ما نصنع ايوه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كله سخنان والمسجد مقفول والدنيا تمام وثلاث اربع خمس ايام وما بنكملش ليه لان عندنا مشاكل في التحفيز لان احنا عندنا مشاكل في الخطه لان انا مش فاهم المفروض طبيعه نفسي تختلف عن طبيعه فلان عن علان. انا حياتي مختلفه عن او عن فبالتالي ما ينفعش كل الناس تتحط لها نفس الخطط حتى لو احنا دعاه وبنقول للناس اعمل واعمل واعمل واعمل ماشي هيجي واحد يقول لي حضرتك طب ازاي يعني اعمل ده كله وانا راجل شقيان وبشتغل بال 16 وال 17 ساعه عشان لقمه العيش الصعبه فقول لي كلام ينفع ما تقعدش تقول لي بقى تقرا مش عارف كل يوم اربع او خمس اجزاء وتسوي كذا انا مش يعني مش قادر على ده كله فبالتالي لازم احط خطه موضوعيه عشان فعلا اعرف اغير اسلوب حياتي ايدينا في ايدين بعض وخطوه ورا خطوه هناخد الخط ده وناخد المسار ده مع بعضينا ورافعين شعار اني ذاهب الى ربي سيهدين عندنا يقين بان ربنا هيهدينا طالما اصدق الله يصدق طالما مخلصين له الدين طالما فعلا توافرت فينا الصفات دي من صدق واخلاص ربنا سبحانه وتعالى هيغيرنا وربنا وحده الكافي وربنا وحده الشافي وربنا وحده التواب فهو اللي هياخد بايدينا الى طريقه سبحانه وتعالى لانه الهادي اسال الله عز وجل ان يهدينا في من هدى وان يتولانا في من يتولى وان يعافينا في من عافى نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه مع بعضنا ذاهبين إلى ربنا سبحانه وتعالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم